السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يسعدنا في هذا الصباح وكل صباح ويمن علينا وعليكم بالعمل النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك وأن يجعل في قلوبنا نورا في بصرنا نورا وفي سمعنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن أمامنا وخلفنا نورا ويجعلنا نورا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عندما كان يسير إلى بيت الله للصلاة كان يدعو بهذا الدعاء وهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير وكان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينور له الأنوار من جميع الجهات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويمن علي وعليكم بهذه الأنوار تكلمنا في آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم تكلمنا عن هذا المثال وقلنا المثال احنا محتاجين الأول نتخيله ثم نفهم ما المراد منه والهدايات والعبر يقول الله سبحانه وتعالى بيذكر لنا مثل المثل ده عبارة عن ايه وبعدين نقول بقى ايه ما المراد بالمثل يقول مثل نوره كمشكاه يعني مشكاه قلنا ان المشكاه ديت الفتحه اللي في الجدار زي الفتحه اللي انتوا شايفينها كده ده جدار اهو خلاص ودي فتحه داخل الجدار فتحة داخل الجدار زي الشباك بس ملوش ايه فتحتين هي فتحة واحدة بس خلاص فده اسمها ايه المشكاة المشكاة فتحة في الحائط غير نافذة يقول الله كمشكاة فيها مصباح ايه هو المصباح المصباح هو المكان اللي بيكون مضيء المكان اللي انت بتنوره لو مثلا بالنار المكان اللي انت بتشعله زي فتيل الشمعة كده فده المكان ده اللي اسمه ايه مصباح المصباح ده احنا قلنا اهو كمشكاة اهي المشكاة فيها مصباح المصباح ده في زجاجة ادي الزجاجة جميل الزجاجة كأنها كوكب دري يصف الله سبحانه وتعالى الزجاجة كأنها كوكب يعني حاجة الكوكب ده فيه انه كبير وعالي حاجة عالية قوي ومتسعة كوكب دري يعني شديد الضوء وأنه متلألئ زي الدر كده والياقوت كوكب دري يوقد المصباح ده يوقد منين من زيت الزيتون يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية أي من زيت هذه الشجرة يكاد زيتها الزيت اللي هنا ده من شدة إضاءته ومن شدة نقائه يكاد هو لوحده ينور يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور النور النار ونور الزيت ده لوحده أنوار فهمتم كده تخيلتم المشهد تعالوا نشوف ما المراد وايه الاهداف واتكلمنا في نقول الهدايات واتكلمنا في الموضوع ده من ملمح لكن ناكد عليه تاني الله سبحانه وتعالى يضرب مثل هذا المثل يضرب المثل ده بنور يقول لنا الايه ديت تريد ان احنا نتشرب قد ايه ان النور ده قوي وقد ايه ان النور ده جميل قوي قال لك اول حاجه ان مثل نوره كمشكاة المشكاة ميزتها تعمل ايه ان هي بتحافظ على الضوء هي بتحافظ على الضوء ان الضوء ما يتسربش لان لو في فتحة الناحية دي نحط حاجة هنا نور يبقى النور رايح جاي ويحصل ايه ان النور ينفذ فلما النور ينفذ فيقل الضوء لكن لا ده انت بتحوط عليه فتقلل انتشاره وتشتته فده يديك قوة إضاءة قوة الإضاءة زي ما بت- اما تيجي ت- تعمل شمعة وتروح إيه حاطط إيدك الاتنين عليها كده إيه وتقرب منها فتبدأ إيه الضوء يبقى أكثر تركيزا ووضوحا يبقى المشكاة دي هتمنع لنا إن الضوء يتشتت وهتحميه وهتحميه من الرياح يبقى حامته إنه يتشتت وحامته من الرياح فهي حفظته وحامته دي المشكاة المشكاة دي بقى فيها مصباح المصباح سمي مصباح ليه؟ لأنه يأتي بالضوء يعني الصباح اسمه صباح ليه؟ لأنه متعلق بالضياء الصبح اسمه كده لأنه بيأتي بالضياء ففيه مصباح أي من الإصباح والضياء فالمصباح ده الفتيل ده اللي بيجي منه الضوء بيجي منه الضوء إمتى؟ لما بيتعرض لنار لنور النار ويكون في شيء زيت هذا الزيت يزيده اشتعالا جميل يقول الله سبحانه وتعالى ان المصباح ده في زجاجة يبقى المشكاة ده حمل ايه حامي الضوء وكمان المصباح محمي حماية اخرى وهي من الزجاج الزجاجة ديت اخبارها ايه صافية جدا كوكب دري كأنها كوكب دري من صفائها والنقاء بتاعها والجمال بتاعها عاملة زي الايه الياقوت والايه واللآلئ قمة الصفاء والنقاء طب ده معناها ايه معناها كده ان الضوء هيخرج منها بانسيابية وبسهولة ويروح للايه للمكان ده والمصباح ده اللي بيساعده ال- ال- ال- البنزين بتاعه إذا صح التعبير والزيت بتاعه نقي جدا جدا جدا وجاي من شجر الزيتون اللي بيتعرض لأعلى درجات إن إيه الصحة والنمو إن الشمس ما بتغيبش عنه في الشروق ولا بتغيب عنه في الغروب فهي لا شرقية ولا غربية يعني هي موجودة في أرض مستوية الشمس لما تشرق تعدي عليه ويتعرض لهذا الضوء ويستفيد من ضوء الشمس وحرارتها وهي بتغرب أيضا كذلك لا شرقية ولا غربية من نقاء الزيت ده الزيت ده عم تشوفه كده حتى في الإعلانات لما اللي منكم بيمشي على الطريق الدائري بيلاقي كده في إعلانات تلاقي مش عارف زيت إيه العربية وهو بيصبه كده يشعرك في الرسمة كأنه منير الزيت ده بقى الله سبحانه وتعالى يقول إيه هذا الزيت يكاد زيتها يضيء حتى لو انت ما جبتش النار وحطيتها عليها عارف في بنزين كده تلاقيه ن- ايه الجمال ده البنزين ده لو حطيت عليه النار يولع لكن ال- في كده تلاقي من الصفاء تحس ان هو مضيء فزيت الزيتون ده الزيت اللي بإيد المصباح ده يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار ربنا بيقول ايه بقى نور على نور يعني نور الزيت ده مع نور النار دي ده هيبقى كده ايه انوار تخيلوا ان انت متخ... ان انت شايف ال- إيه المشكاه بالمصباح المصباح اهو منور والزيت تحت منور فانت قاعد شوف ايه النور ده كلها انوار جميله ثم قال الله بعد ذكر هذا المثال يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم سبحان الله الان احنا ايه اتضح لنا المثل اليس كذلك اتضح لينا المثال المثال بعد ما اتضح لحضراتكم ايه اللي انت خرجت بيه خرجت بيه انك تخيلت الاضواء تخيلت الانوار عامله ازاي وقوه النور والكلام ده طيب ما المراد بهذا المثل احنا فهمنا المثل زي ما واحد يقول لك ايه انا هضرب لك مثل فتروح تضرب مثل يقول لك انا فهمت المثل بس انت تقصد بيه ايه بقى يعني انا فاهم كويس قوي المثل ماذا تقصد بيه طيب انا بعد ما عرفت بعدما عرفت واستوعبت كويس قوي المثال خلاص انا تخيلت تماما المشهد ما المراد العلماء يقولون النور هنا المراد نور الايمان في قلب العبد التقي في قلب العبد المؤمن نور الهدايه والقران نور الهدايه والقران مثل النور ده زي الحاجه دي الزيت اللي انتوا كنتوا شايفينه مضيء ده قوي كأن ده يرمز إلى فطرة المؤمن المؤمن الفطرة بتاعته النقية اللي ما فيهاش أي حاجة وما فيهاش انتكاسات الآباء والأمهات والمجتمع اللي حافظوا على الفطرة وحافظوا على فطرة البنت إن هي اتولدت عندها الحياء عالي فحافظوا عليه ولم يشتتوه واتولد الولد عنده الغيرة عالية حافظوا عليها إن اتولد الإنسان بيبحث دايما عن سند يصمد إليه فدايما عنده احتياج للتعبد واحتياج إن يشعر إنه عبد مربوب المعاني دي دي الأصل إن مولود على الفطرة دي الفطرة إن أنا ما أكدبش الفطرة إن أنا أكون صادق الفطرة إن أنا لا أخذ شيء ليس ملكي كل دي دي بقايا الفطرة هذه الفطرة ربنا خلقك خلق الإنسان على الفطرة فنور الفطرة عالي قوي يجي نور الوحي اللي هو نور النار هنا اللي هينجل يجي نور الوحي ده مع النور ده يبقى نور على نور يا سلام طيب والزجاجة ده قلب المؤمن الزجاجة دي بقى ده قلب المؤمن والمثل دور الزجاجة دي اللي هي القلب ده ان هو الزجاج شفاف وفي قدر من الصلابة يعني هو مش مجرد ورقة لا ده في قدر من الصلابة فيبقى شفاف وفي صلابة هذه الشفافية تجعل النور ينتشر في الصدر وهو المشكاة ونور الصدر ينشر الأنوار في الجوارح وخارجه وميزة إن هي زجاجة القلب ده عادي جدا يقبل بيطلع النور وبيطلعه بسلاسة يعني النور عما بيوصل للمؤمن بيطلع بسلاسة ويدخل إليه الأنوار بسلاسة أيضا ليه؟ لأنه شفاف الزجاج ده نور ففي المعنى ده خلاص والصدر المؤمن صدر كالمشكاه لا تضره الرياح عشان صدره فيه انوار الرياح خلاص ما عادش بتجيب معاه لا تضره رياح الفتن ولا امواج الفتن مهما كانت عاتيه لقوه النور الايمان اللي في القلب كمشكاه فيها مصباح فالمصباح احنا قلنا ان قصدي المشكاه قلنا ان ده التجويف اللي في الجدار والتجويف ده مغلق فهو ابعد عن الريح فبالتالي لا تطفئ السراج الذي بداخله السراج اللي جوه ده ما بيطفيش كذلك نور الإيمان في صدر المؤمن لا تطفئه رياح الفتن وأمواج الفتن كمشكاة فيها مصباح المصباح ده الفتيلة اللي أضاءت بنور الفطرة ونور الوحي وقلنا إن الزجاجة ده وصف لمين؟ للمؤمن وصف لقلب المؤمن وده عاوزين يعني نسرح شوية كده ونعيش شوية مع إيه؟ قلب المؤمن المنور طبعا اللي يعيش المعنى ده دايما يبقى يتشوف عنده تشوف إن, إن هو يكون المؤمن اللي فيه الأنوار دي ربنا بيصف لينا مؤمن عنده الأنوار دي عشان أنت يكون عندك تشوف إنك تكون كده إنك تكون كده إن قلبك يكون فيه الرقة فيه الصلابة فيه الشفافية يكون رقيق وصلب وشفاف زي الزجاج تحمي الفتيله اللي جوه ساعتها هتشوف الدين صح وهتشوف الدنيا صح ليه لان الدنيا نورت وهتعرف الصاحب الصالح صح وهتعرف الصاحب اللي الغير صالح صح على قد النور اللي جواك هتشوف الفتن وهتبعد عنها وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض فالانوار دي هنشوفها والانوار دي في قلب المؤمن ربنا بيقول لنا كوكب دري الانوار دي فعشان كده نور اشد من نور الشمس انوار مش نور واحد والنور ده على طول فيه تفاعل يوقد مش مرة واحدة لا يوقد دي فعل مضارع يفيد الاستمرار دايما في تواصل بين القرآن وبين تفعيل المعاني الطيبة اللي في فطرته كانت الصلاة تقيلة عليه جلسة الضحى كانت تقيلة عليه غض البصر كان تقيل عليه المال الحرام كان تقيل عليه إنه يسيبه كل الحاجات دي كانت تقيلة يقفل المحل في وقت الصلاة كان تقيل لكن لما لاحظت إن الشعلة لقطت النار كل حاجة اتقلبت يوقد لحظة التفاعل من أهم اللحظات اللي بتخلص كل حاجة فلو تأملنا في وصف الزجاج هنلاقيه فيه وصفين هامين جدا الوصف الأولاني الصفاء والنقاء والوصف الثاني الصلابة وقلب المؤمن كده برضه قلب المؤمن زي الزجاج فيه شفافية فيه صفاء الصفاء ده يدخل فيه النور ويخرج منه النور زي المصباح المضيء مضيء حواليه زجاج في مكان ضلمة فالزجاج بيقوي ضوء المصباح فيخرج النور ويطلع بعيد مع المصباح ده لما انور النور بيطلع وبيدخل بينشر في الأوضة كلها وبينتشر في الآفاق فينير لمن حوله الطريق فلو هو في أوضة ضلمة بينور للي حواليه لو هي قاعدة في بيئة مش ملتزمة بتنور للي حواليها لو هي في جامعة أخلاق كتير جدا ضايعة بسبب النور اللي جواها بتنور ماشية بزي أمهات المؤمنين الناس شايفة كوكب دري بيمر من قدامهم ليه؟ لأن هو على حسب الزجاجة الزجاجة لما كانت صافية أنوار الفطرة أنوار القيم الإسلامية أنوار القيم والأخلاق القرآنية خرجت بسهولة فقاعدة تنور في الضلمة قاعدة تنور في ضلمة الظلم وضلمة الأخلاق السيئة والرشوة والحرام وإطلاق الأبصار في حد بينور وطالع حاجة تانية خالص نور المؤمن كده طيب لو هو في بيئة بقى كويسة لا ده جميل قوي بقى قاعد بينور وبيتنور بيتنور منهم هو في بيئة مذكرة يدخل المجلس ولا يقعد مع حد من الصالحين ولا لو هو بيته من الصالحين فالنور بيدخل فيه فيستمد ممن حوله فإذا وعظ اتعظ وإذا ذكر تذكر حبيبي قوم قول الاذكار ايوه حاضر جزاك الله خيرا يوم يوم الاذكار ما يتضايقش وانت شايفني ايه اه انا مش عارف ايه ليه ليه ليه لانه زجاجي لو نور من جوه ينور لو جاله نور من بره بيقبله ليه ما هو الزجاج صافي مش عليه الاتربه مش عليه الهباب والنكت السوداء اللي بتمنع النور والزجاج هنا زي قلب المؤمن ما هيجي معانا دلوقتي لما بتاع بيعمل الذنب تعلوه نكته سوداء فانوار الداخل ما, ما بتطلعش وانوار الداخل ما بتخشش فبيحصل ايه خلاص ما عادش شفافيه موجوده زي الاول لكن صاحبنا ده لا يضيء لمن حوله الطريق ممن يخالطهم ويعاشرهم سواء كان من اهله من جيرانه من قرايبه من اللي بيعاملهم عموما سبحان الله يقول لك احنا بنحب نعامل نحب نشتري من الشيخ نحب نشتري مش عارف مين نحب نتعامل معاه هو نحب نطلع معاه السفريه دي نحب كذا ليه انوار يقول لك اما بنتعامل معاه في نور لا في قيم يقول لك نسيت اخد فاتوره مش عارف ايه يقول لك معاه ما تقلقش مفيش مشكله حتى لو ما خدتش الفاتوره ليه لان هو راجل ايه راجل دين شوفوا الصحابه سبحان الله لما كانوا بجوار السراج المنير استضاءت القلوب واستفادوا من نوره فصار كل واحد منهم منير لبلاد باسرها والى هذا اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ياتينا من نورهم مع انهم ما لهمش مؤلفات يعني كم كتاب أبو بكر عمله كم كتاب أبو عبيدة عمله كم كتاب عثمان كتبه كم كتاب عمرو بن العاص كم كتاب فاطمة رضي الله عنها كتبته كم كتاب عائشة كتبته كم كتاب أم سلمة صفية جويرية كل هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهن كم كتاب بقى مفيش مؤلفات بس كان في أنوار جواهم فما تقلقش يا سيدي يقول لك انا ماليش كتب وعاوز الف كتاب والتاني عاوزه مش عارف تعمل ايه وتسيب سلاسل قبل الرحيل لا سيب انوار قبل الرحيل في قلبك هتمتد ودي من ضمن هوس التنميه البشريه وهوس الكتب الارضيه والدورات اللي لم تستضيء بنور الوحي عملوا في الناس تشويش عالي جدا في مفهوم الاثر انك لازم تترك اثار ولازم تبقى تحقق طموحك ولازم كذا وخلوا عندهم ان الاثار لازم تكون حسيه ماديه ليه لان الناس ما عادتش بتؤمن الا بالمحسوس والمادي وسبحان الله دمر ناس كتير بقى زي الخطاب بتاع كن قائد خليك قائد انت تبقى القائد وانت تبقى قائد وانا عاوز اشوفك قائد طب ما انت عم بدنك تقول للناس كلهم كن قائد هيقودوا مين طيب لو المجموعه كلهم بقوا قاده سبحان الله المعنى ده ادراكه مهم جدا يا جماعه ادراكه مهم جدا انك تستوعب ان في اثار كتير جدا غير محسوسه ورسلا لم نقصصهم عليك في رسل محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفهمش ما نعرفش اسمهم ولا نعرف بلادهم ولا نعرف ايه دعوتهم وايه اللي حصل لهم دول تركوا اثار ولا ما تركوش اثار دول كانوا اشرف الخلق في ازمانهم واخدين بالكم المعنى ده سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة ايه الاثر تعرف عنه ايه ايه الاثر اللي سابه ايه الاثار اللي عملها انواره هي الممتده أنواره هي الممتدة صفية رضي الله عنها زوجة الصفي النقي التقي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم إيه الأثر اللي تركته الأثر المحسوس أعني إيه هو إيه الأثر اللي تركته أم سلمة الأثر المحسوس أهم حاجة الأنوار اللي جواك الأنوار اللي جواك هتمتد عملت كتاب ألفت كتاب سجلت محاضرات ما سجلتش خبيب رضي الله عنه وهو بيتعذب مين اللي سجل الكلمة وهو بيقول ولست أبالي حين أقتل في سبيل الله لست أبالي إيه مصراعي مين اللي سجل له الجملة دي؟ آه كان في تسجيلات كان في بث مباشر كان CBC هي اللي كانت بتنقل ما كانش في حد اي بينقل امال احنا عرفنا من ازاي على اي جنب في الله كان مصرعي عرفناها منين خلاص قل حقا وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار في كتب يا جماعة كلكم بتدرسوها النهاردة أصحابها مجهولين النسب مجهولين ما حدش عارفهم مين يا جماعة اللي عمل الكتاب ده وما حدش عارف يقول لك كتاب مع من الكتب سبحان الله أراد الله أن يبقي الكتاب ويخفي صاحبه ليه؟ ما يبقى ما خدش حاجة في الدنيا حدش يقول اسمه لكن المراد الأنوار فكتير من الصحابة رضي الله عنهم أنوارهم ممتدة لغاية النهاردة عارفين ليه؟ رغم ان هم ما كانش عندهم اشرطه ولا عندهم تسجيلات ولا عندهم مؤلفات ولا ما كان عندهم منابر وماسك مايك وبيتكلم لا واثروا في اعظم الناس اثروا جامد جدا عارفين القصه دي كلها لان قلوبهم كانت شفافه جدا اخرجت هذا النور لمن حولهم الزجاج بتاع القلب عندهم كان صافي جدا فكل انوار محمد وانوار السنه صلى الله عليه وسلم وانوار الوحي اللي جات لهم طلعت بشفافيه كالكوكب الدري زي ما الكوكب كده فوق نورهم كان فوق قوي فانتشر في الافاق فالقلوب الشفافه دي اخرجت النور اللي كان بداخلها لمن حولهم فملا العالم عشان كده بقدر استضاءتك بنور الوحي يستضيء قلبك فتضيء لمن حولك بقدر استضاءتك بنور الوحي قلبك هينور ولو قلبك نور خلاص يا سيدي الدنيا كلها هتنور الدنيا كلها هتنور سبحان الله طب الوصف التاني كان ايه يبقى الوصف الأولاني الصفاء الزجاج وصف صافي طب الوصف الثاني الصلابة قوي المؤمن برضو كده لا يتأثر بمن حوله قوي ثابت على شكله عارفين الصخرة لو جبنا حتة طوبة كده وحطيناها في كوباية هتكون شكلها ايه لو في طوبة كده مثلثة هتكون شكلها ايه لو حطيناها في كوباية زي ما هي ثابتة خلاص ثابتة ما بتتغيرش ما بتتقلبش زي المائع طب لو جبنا عصير وحطيناه في كوباية على حرف يو كوباية على حرف ال كوبايه مدوره صغيره من تحت واسعه من فوق واسعه من تحت وصغيره من فوق هتاخد نفس الشكل المائع السائل بيتشكل على شكل الاناء لكن الصخر ثابت الصلب ثابت المؤمن عصي على الذوبان والتشكل انا مش المجتمع اللي هيشكلني يقول لي تلبسي ايه وما تلبسيش ايه لا انا مش مائعه بيطلعوا قصه كده من الجنب خلاص انا مش مائعه عشان يجي لي واحد خطيب يخطبني وامشي ورا الايه ورا المجتمع بيقول ايه ويجي يشوفك ازاي ويتكلم معاك ازاي لا انا بنت منتسبه للوحي انا بنت قلبي زجاجي فيه صلابه لا اتغير بتغير الناس لكن لا انا اتبع وحي دور الواقع ان يتكيف مع الوحي ومش ليس وليس العكس فالمؤمن ثابت على الحق لا يتغير لا تتغير اخلاقه عما بيتضايق بيفصل لما بيغضب بيبعد لا لا لا المؤمن بيغضب ولو بعد يرجع سريع الأوبة ليه؟ لأن هو أخلاقه ثابتة عقيدته ما بتتغيرش عبادته ما بتتغيرش ما ما مش كل يوم بيطلع فتوى جديدة ويغير على حسب المنصب بتاعه والمكانة بتاعته وعلى حسب هو قاعد مع أغنياء ولا فقراء يقعد مع تجار ما يجيبش سيرة حاجات كتير قوي ليه؟ أصله هيزعلوا أصل أنا مائع بتشكل عاوز تقول لهم كده وعلى فكرة ربنا قدر الفطر السوية بتلقطك بسرعة ما بترتاحش ليك حتى لو ايه ابتسمت ليك لكن قلبها يبغضك ليه؟ لأن الرب حسم الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على هذا الحسم من أرضى الناس في سخط الله أسخط الله عنه الناس هيسخطوا عليك صدقني ليه؟ لأن من رفعه الله فلا خافض له ومن رفعه الناس يسقط بذهاب الناس وتغير الناس فالناس يفنوا والرب باقي فإذا رفعك الباقي بقي هذه الرفعة ولذلك رفع الله محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله النبي صلى الله عليه وسلم رفعنا لك ذكرك ونرفع كل من يسير على سنتك فكلما اقتربت كلما ارتفعت مهما هيتكلموا على الألباني ومهما هيتكلموا على البخاري ومهما هيتكلموا على الأئمة هيدنهم مرفوعين ليه؟ لأنهم اقتربوا من رسول الله وسنته ورفعوها ونشروها فهم خدوا جزء من الرفعة دي خدوا من الخاصية دي وإذا رفعك من يرفع سبحانه وتعالى هو الذي يرفع خلاص انتهى فالمؤمن ما بيتغيرش مش كل يوم بيتغير مش كل يوم على حسب الوضع الاجتماعي دخل مكان مترف تلاقي لسانه اتغير وسمته اتغير ولبسه اتغير يتكلم مع البنات لسانه يتعوج يتكلم مع الرجالة لسانه مش عارف ايه لا لا لا صدقني بالمناسبة يعني اللي بترضيهم من النساء هم فاهمين كويس قوي ممكن يكونوا مبسوطين عاطفة لكن فطرة كشفينك انك مش بتاع دين انت مش بتاع دين انت داعي او يعني هكذا يعني تنظر لنفسك انت متلون وهم فاهمينك كويس قوي لما تبقى ثابت زي الصخرة ممكن يتضايقوا من بعض ألفاظك لكن هم مستمتعين انك واضح ومستمتعين انك مع رفقك كنت في تمام البيان فالمؤمن ما بيتغيرش الهوى وما بيتنازلش عن حق عشان في حد ممكن ايه يتضايق منه لا ثابت على الحق وقلبه شفاف يتأثر بمن حوله من أهل الفضل والذكر ومن أهل الوحي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار للمعنى ده تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء فتلاقي على الإزازة حاجات سوداء بقى فيها باب وأي قلب أنكرها نكتت فيها نكتة بيضاء كل يوم بينور نور ينور ينور ينور ينور لغاية ما يبقى زي اللي قالق كوكب دري وطبعا أصحاب القراءات عارفين إن في قراءة تانية في الدري دي تؤكد على معنى الإيه الجمال بتاع اللآلئ دي حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفع شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أبيض مثل الصفع فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض مهما يحصل بقى قلب مثل الصفع زي الحجر صلب بس أبيض من النقاء والشفافية والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية خلاص اتقلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه اللي هي عاوزاه عاوزة تعمل أي حاجة بتدور على هواها لا مراد مولاها قلب المؤمن أبيض من النقاء من البصيرة قوة البصيرة تشير اللي فيها المعنى البياض ده وقوة الإرادة الصفا قلب المؤمن ما بيتغيرش ثابت ده الأصل ممكن يحصل له إيه ذنب أه زي ما هيجي معانا يعلوه ذنب لكن بيرجع ما بيستحملش فنفس الوصف ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفه في الآية وتأملوا الأنوار اللي موجودة بقى في قلوب الإيه؟ قلوب الصالحين والأنبياء إزاي أضاءت عبر الأزمنة والأمكنة شوفوا الكلمات بتاعت سيدنا إبراهيم لغاية دلوقتي بتنور لغاية النهاردة لا يزال الله يحدث بها أنوارا في قلوب المؤمنين المهتدين صح؟ سبحان الله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه لغاية النهاردة في ناس لسه بتنور بالحبتة دي وتلاقي قلبه إيه؟ قلبه هيختخلع أول ما يعرف إن هو بدأ يجهز للعمرة حس كده ان هو بدا يطوف حول العرش قبل ان يطوف حول ايه الرب الذي استوى على العرش صاحب البيت سبحانه وتعالى فاجعل افئده من الناس تهوي اليه تامل الكلمات سيدنا موسى شوف سيدنا موسى الكلمات المنيره عبر التاريخ وبقول كلا ان معي ربي سيهدين يا كلمات منيره نور اقوى من نور الشمس وهو لما قالوا له سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون يقول لقومه ايه يقول لهم كلام أشد من نور الشمس في قلوبهم تثبيتا وتنويرا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض ما تخافوش على الأرض إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وكده كده النتيجة خلصانة والعاقبة للمتقين شوفوا كلمات سيدنا عيسى الكلمات المنيرة عبر التاريخ وهو بيحكي عن حاله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة ياه ان هو لسه صغير بيتكلم عن الصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي شوف كميه النور اللي بيخش لك وانت بتقرا كلامه ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي اه والله كان لازم يقول السلام علي لان الكلام ده لازم لازم حد ده لازم حد خلاص خد السلام كله والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا تأملوا بقى الأنوار عشان كده من رحمة الله إن ربنا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم خلاصة خلاصة الأنوار ودعوة جميع السابقين ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والنبي صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ذلك من توفيق الله إن احنا سمينا برنامج سيرة سراجا منيرا لأنك تخش وتطلع تنور زي ما تنورت أنت تنور بقى ارجع نور محمد صلى الله عليه وسلم ونور سنته أعظم من نور الشمس نور الشمس بيضيء للعيون فتبصر أما نور محمد صلى الله عليه وسلم ونور السنة بيضيء للقلوب فتحيا وتسعد تكوني انت كنت فاكره انك عما تلبسي زي امهات المؤمنين مش هتلاقي السعاده في قلبك ليه ان شاء الله ليه مش ده ترغيب من كلام السراج المنير لا لازم يقربك لازم ينور لازم هتلاقي سعاده انت فاكره لما تعملي الشيء الذي يريده الله وتدوسي على هواكي حبا لمولاك انت فاكره انك مش هتلاقي نور جوه في القلب لا طبعا تلاقي القلب لازم ينور فيحصل الحياة وتحصل السعادة شوفوا ما زال سيرته وحياته وسنته وكلامه صلى الله عليه وسلم ما زال يبث النور في الآفاق ولو عايزين نعرف بس أنوار محمد صلى الله عليه وسلم وأثرها تأمل حال الصحابة بعده وشوفوا الأنوار اللي خرجت منه سبحان الله بس عشان الوقت بقى مش هنلحق ده عاوزة مش مساق ده عاوزة برامج مش الحتة دي نتكلم بس ملمح النور النور ده عمل ايه؟ الانوار فكره ان إن قلب المؤمن الانوار اللي جوه فالايه دي جميله جدا والايه دي في سوره النور عرفتوا ليه في سوره النور الايه دي هي اللي بي- يعني كان الايه دي عارفين كلمه إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى يوقد من شجره فكان كل التعاليم اللي موجوده في الصوره والحدود والضبط بتاع البصر وضبط الفرد والقصص دي كلها اللي هيوقدها ايه النور اللي هيظبطها عشان كده قلنا لك اسوار كتير في الصوره وحمايه ووقايه والمجتمع يعمل ايه ويغض بصره وقصه المشهد كله يخلص هنا خلاص المجتمع لازم ي- يطلع مصانع تشتغل على الايه دي كتب محاضن برامج اشتغلوا على الايه دي ازاي الانوار تطلع من جوه قلوب البنات ومن جوه قلوب الولاد ازاي تنور جوه لان أنا لو نورت جوه كل حاجه بره هتنور لو صلحت اللمبه المجتمع كله هينور خلاص الزجاجة كأنها كوكب دري سبحان الله فهل أنت فعلا بتسعي أنك تكوني كده إن ال- ال- النور بتاع الزيت نور الفطرة يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار سبحان الله نور على نور نور الوحي مع نور الفطرة السليمة شوفوا عشان كده ده اللي يخلي الصحابي آه، يوافق الوحي زي أبو بكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إيه يا عم الجمال ده آه نور الفطرة مع نور وحي عمر رضي الله عنه كان يقول للنبي هل فعلت كذا فينزل الوحي بموافقة عمر سبحان الله ويبدأ يخرج عمر رضي الله عنه يبدأ يخرج يعزم على الرجوع من الدخول للشام وهو رايح للشام والطاعون 12 فيقول لا مش هدخل وهو ما يعرفش حديث النبي لسه ما كانش وصل له إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه من باب الايه حجر الصحي هو وافق اجتهاد النبي من قبل ما يجيله حديث النبي من أبي عبيدة طيب ده بسبب إيه؟ بسبب الأنوار اللي في القلب ونور الفطرة لما نتأمل في قوله نور على نور هتعرف بقى إن فعلا نور الفطرة مختلف عما بيكون مع نور الوحي بيبقى بقى حاجة تانية خالص احنا في حتة تانية خالص فاحنا احنا في زمن مليان معضلات في حاجات كتير في فتن صح ولا مفيش فتن لا في فتن كتير قوي الفتن دي انت محتاج معاها موازنات صعبة يا ترى اخد القرار ده ولا لا يا ترى اعمل كذا ولا لا يا ترى انت محتاج نور تستضيء بيه محتاج فرقان فرق بين الحق والباطل انك تميز بين السنة والبدعة بين الحلال والحرام بين ما شرع الله وما لم يشرعه سبحانه وتعالى ايه اللي هو اولى اعمل دي ولا اعمل دي اه الانوار بقى تخلصك والانوار دي سبحان الله هتجي لك لما تعرض قلبك للوحي هتلاقي انوار كتير بتيجي والانوار دي ممكن تيجي منين تيجي من العبادات الصلاه نور والصبر ضياء والصدقه كل الحاجات دي بتنور انك تعرف حقائق الوجود وتعرف انت جاي ليه ورايح فين وانك تجاوب على الاستفسارات الكبرى بس تعرفها من مصدر المعلومه صح لما حضرتك تلتمس النور وتعرف كويس قوي حقيقه الوجود هتلاقي قلبك بينور صدقني ليه عرفت حجمك تامل في الزمن كده تامل كم الاف من السنين مرت قبلنا ويا ترى ايه اللي جاي بعدنا مئات الوف من السنين عدت فتحس انك بالنسبه للزمن ولا حاجه فيحصل فيه نور في قلبك وهو نور الافتقار للعزيز الغفار نور الاحتياج يا رب انا انا انا فعلا لست شيئا مذكورا انا مش شيء مذكور وبالنسبه للمكان شوف حجمك يا سيدي وانت راكب الطياره ومسافر حجمك قد ايه حجمك في الكون بص كده من الاقمار الصناعيه وشوف حجم البيت اللي انت ساكن فيه حجم القريه حجم البلد فعلا احنا صغيرين قوي زمانا ومكانا اصغر ما نكون ومع ذلك اختارك انت واختارك انت اختارك لان تكون خليفه الله في الارض اختارك انك تتزي بزي امهات المؤمنين اختارك انك تتحجبي حجاب شرعي منضبط واختارك انك تتسنن بهدي رسول الله واختارك انك آه، يشتعل في قلبك انوار وشلال الهدايه وهدايه الاستقامه وانوار القران وانوار حب القران كل ده سبحان الله انوار تخليك تطلع فوق خالص لما تتامل في الزمان والمكان قلبك ينور عم تتألم في حقيقة الوجود وحقائق الوجود لا تعرف عم تتأمل في قوتك وقوة الله سبحانه وتعالى بل قوة بعض المخلوقات اللي خلقها القوي سبحانه وتعالى يا تلاقي على طول قلبك ينور فالنور تاني يجي فكل شوية ايه الحاجات دي اللي بتنور يا جماعة تطلعك فوق خالص عشان كده أركان الإيمان الستة دي مهمة قوي تتفهم بطريقة صح وتتعاش بطريقة صح عشان قلبك يطلع فوق لما تنظر لقوة المخلوقات شفت الزلزال اللي حصل ربنا يعني يشفي المرضى ويسكن انجراح من فقد عزيزا له واسأل الله أن يرحم الميتين ويأتي بالمفقودين المهم شايفين القوة دي عملت ايه تعرف قوة هائلة في الأرض دي ربنا أودعها قوة جبال رهيب شوف النهاردة عشان نفتت جبل ونعمل فيه نفق بنعمل ايه احنا كمخلوقين بنتعب قوي قوي ده ده جبل مرمي كده يعني شيء هيبقى هباء منثور ما ما فيش خالص طب انت قوتك ايه ما تشوفش قوتك فقلبك ينور اكتر واكتر شوف القوه اللي موجوده في البحر قوه البحر عامله ازاي اللي هيجي في يوم من الايام واذا البحار سجرت تفجر بعضها في بعض وتولع كلها شوف القوه اللي في الشمس كل يوم سراج مصباح يقول لك اللي عمل اللمبه مين مين اللي اخترع الكهرباء يا جماعه مين اللي اخترع الكهرباء اسمه ايه اللي اخترع الكهرباء واللي عمل المصباح يقول لك لا لازم يبقى ليه واحد طب تعالى نفتش يقول لك اديسون ماشي سلمنا يا سيدي اللي هو اللي عمل المصباح ده ايه ده انتوا مش بتسلموا يا عم عديها بقى ولا تفركها بس عند اهل التخصص هم فاهمين انا بقوله فسلمنا اللي هو عمل الكلام ده بقى اللمبه دي اللي بتنور اوضه اتنين في اتنين او بتنور صاله بتقول لي لازم ليها من صانع طب والشمس اللي طالعه لك كل يوم دي اللمبه دي مين اللي عاملها السراج اللي قاعد ينور ده سبحان الله سراج ينير للناس يمدهم بالحراره منذ مئات الاف من السنين طاقه هائله في كل لحظه يقول لك اللمبه ال LED دي عليها ثلاث سنين ضمان وانتوا ايه والناس بتشتريها يقول لك ده ثلاث سنين يا شيخ طب والشمس ضمانها قد ايه الله اكبر وشوفوا بقى طاقات هائلة في كل لحظة أقوى من ملايين القنابل النووية وأضعاف أضعاف أضعافها طاقات فوق طاقة وتصور البشر دي بقى كم تساوي طاقتك المقارنة بالطاقة دي بالقوة دي الله أكبر ربنا هو القوي العزيز سبحان الله لما تعيش ده تلاقي حقائق الوجود دي لما تدخل, تدخل جواك هت الدنيا هتبقى صغيرة قوي ونور الآخرة هيكبر قوي عندك ليه؟ لأن المساحة خلاص عرفت مساحتك زمانا ومكانا وقد ايه انك ضعيف وهتعرف ان الدنيا دي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا تساوي جديا اسكا ميتا فبالتالي مش هتشتغل ليها انت مش هتشوف العدة لانك هترتفع قوي نورك هيبقى كالكوكب الدري الكوكب فوق بيشوف الدنيا ايه يعني تخيل كده انك قاعد فوق مع النجم قاعد مع نجم من النجوم كوكب من الكواكب وبتبص علينا هتشوفنا هتشوف اجمل بنت في الدنيا شايفها ايه طب واحسن قصر في العالم هتشوفه قد ايه طب واكبر عربيه خاطفه قلبك واجمل موبايل هتشوفه مش هتشوف الحاجات دي ليه لانك ارتفعت فشفت الحاجات على حقيقتها فتبدا تشوف ملكوت السماوات فتبدا بقى تنشغل بحاجه تانية الله ايه الانوار الجميله اللي فوق دي هو ايه المكان ده ده ده كوكب تاني ده ولا ايه فدي بتشوف حاجات تانية تشوف الحاجة العالية خلاص بصرك اليوم حديد فلما الأنوار دي تيجي خلاص بقى علي معبدي انتهى لو عرفت ده هيكون سبب لانوار المعرفه هتزيد انشراح القلب هيزيد الحقائق هتبان عنك لما تلتمس النور ده من شهود البدايه والنهايه زي ما شفت حقائق الوجود انت عاوز قلبك يبقى زي الكوكب الدري اه روح شوف البدايه والنهايه ايه البدايه والنهايه لما تشوف حقيقتك بدات ازاي وهتنتهي فين يرى العبد حقيقه الموت ويرى حقائق الاخره كانه ينظر الى اهل الجنه قاعد مع بعض الناس كده فبقول لهم آه عاوز اشغلهم فسالتهم سؤال بقول لهم ايه تعالوا نتخيل كده اسرح يا سيدي اسرح السرحان الحلال ايه ان شاء الله اول دخولك الجنه احكوا لي كده المشهد بتاع اول لقطه وانت داخل كده من على باب الجنه احكي لي شويه النعيم اللي احكي لي هتعمل ايه او ش... تتخيل بعقلك القاصر ده ايه اللي هتشوفه وهتعيش ازاي والجو هيبقى عامل ازاي والدنيا ماشيه ازاي اسرح اسرح اسرح اسرح اسرح واعلى واعلى واعلى فكانه ينظر الى اهل الجنه يتنعمون فيها قاعد بقى شايف ودول قاعدين عند نهر الكوثر ومش عارف ايه ودول عند ايه ماسكين ياقوته قاعدين يلعبوا بيها وده سبحان الله ما فيش ودي قاعده بتضحك لزوجها والدنيا نورت ايه ده يا جماعه قال لك بس ده في واحده بس ضحكت فده يعني ليه النور اللي سطع ده ده لقطه من أدو من انوار الاسنان لا لا ده قلبك يتخطف قلبك يتخطف سبحان الله وتشوف سيدنا ايوب ماشي وبيتكلم مع غلام الأخدود ومؤمن آل فرعون وقاعدين مع مصعب بن عمير رايحين لأسعد بن مه- بن زرارة جو دماغك تقفش فقلبه ينور بقى قلبه يروح في حتة تانية ينظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها ويشوف أهل النار شايف أبو جهل وشاف فرعون وهامان وقارون شايف الناس اللي اللي خانوا البلد وخانوا الأمة والناس اللي كانوا بينافقوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم شايف ابن سلول وشايف الناس اللي اتهموا ع- عائشة واتهموا كل عائشة في الحياة في عرضها والناس اللي آه، ظلموا وتجبروا ياه فشايف شايف الناس وهم طالعين يتخيل وهم طالعين من قبرهم حفاة عراه واقفين في أرض المحشر والأرض بتتزلزل وأخرجت أثقالها والإنسان قاعد يقول ما لها مالها ورايح على الحساب والميزان نصب خلاص والصلاة على ظهر جهنم ضرب بأدق من الشعر وأحد من السيف وتحته النار تكاد تميز من الغيظ على الكفار والمنافقين عقلها العمق بتاعها قعرها سبعون خريفا عشان كده كان في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن في الآخر أقر ولي والجنة حق والنار حق والساعة حق كأنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات ديت اللي مخلية النور عندي عالي لما هتكتشف الحقائق دي هتعرف قيمة الدنيا اللي الناس بتتقاتل عليها واللي هي قاعدة عمال تخالف ربنا بسببها وتحتك بأعمال هي عارفة إن هي عارفة إن هي بتضحك على نفسها وإن هي بتدمر نفسها وقاعدة تخنق في روحها وتدوس على الروح اللي ربنا على الفطرة اللي ربنا اداها لها نقية مكرمة بتبهدلها فالحاجات دي تخليك ترى الأشياء على حقيقتها كويس قوي تعيش مع أسماء الله وصفاته هي على أنوار بقى قلبك يتملي نور تعظيم والإجلال مع أسماء المجيد والمتعال والكبير والعظيم قلبك يتملي نور الشوق والحمد والشكر مع أسماء البر الكريم الجواد المنان الرحيم الجميل الودود كل ده آه والله يتملي خوف وانكسار ورهبة للجبار القدير شديد العقاب العزيز يتملي نور مراقبة عما يعلم ويعيش مع أنوار العليم الخبير السميع البصير الشهيد الرقيب الحسيب ويتملي نور رحمة ورجاء لما يعيش مع أنوار الغني الغفور التواب المجيب اللطيف كل الأنوار دي هتعيشها صح وهتلاقي القلب ده بقى اتقلب كوكب دري انت لما تعيش وتعرف حقيقة إيمانك بالله ربا بالله إلها بالله ربا تبدأ تقول قل من يرزقكم قول يا سيدي مين اللي بيرزقك وتكون تاليا لا حاكية مش مجرد انت بتقرأ كده وخلاص لا ان انا قصدي مش مجرد بحكي لا انا بتلو انا بحكي لك اللي جوه قلبي قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي طب ومن يدبر الأمر مش هتلاقي إلا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم هو ده يا سيدي فذلكم الله ربكم بس ربكم الحق غيره ناس بتدعي باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون رايح فين هتروح فين قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون طب أنت مالك كده ليه يا ابني إيه اللي حصل لك ما أنت كنت كويس فالأنوار دي هتجي لك من المعرفة بالله سبحانه وتعالى من معرفة أسمائه وصفاته بل من شهود القدر اه والله شهود القدر يخليك ما عادش فارق معاك انت غني ولا فقير صحيح ولا مريض ليه خلاص ان الله كان بكل شيء عليما ربنا عالم بحالي والعليم بحالي ده الودود اللطيف الحكيم اللي قال ان كل شيء خلقناه بقدر وربنا محيط بيا ايوه وان الله قد احاط بكل شيء علما تقلقش اصلا انا حاسس ان المصيبه بتاعتي ديت كبيره قوي ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها من قبل ما الارض تيجي والموضوع ده مش عسير ولا حاجه ان ذلك على الله يسير على غيره عسير لما تعيش كده بقى تدرك كويس قوي تشوف الناس البعداء عن ربنا وتشوف الكلام ده كله تلاقي الايه الايه الرقيه اللي بتنور قلبك وتخليك الكوكب الدري في المسائل دي ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الآية ديت جميلة و- ومحرجة من الإحراج اللي الواحد بيشوفه سبحان الله إن القرآن بيقول لمحمد أفأنت تكره الناس ربنا لو شاء لآمنه أنت بقى اللي هتيجي تعمل دي فإذا كان الله يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم في أمور التوحيد الخطاب قوي جدا أفأنت تكره الناس عشان يزيل أي ذرة تعلق بغيره فالعبد لا يستطيع أن يخلق شيء ولا جعل شيء ولا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر ولا يملك هداية ولا إضلال ولا يجعل النور ولا الظلمة عشان كده الحل الوحيد أن ينطرح بين يدي سيده يستوي عنده الفقر والغنى البلية والعطية يشهد أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع يقول لك كنت أنا المفترض آخد وحرموني يا حبيبي هم فعلا ظلموك بس في الآخر خالص لو مكتوب لك هتاخدها ولو من فم الأسد لأن الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى معنى الكلام ده انك تفرط حقوقك لا ربنا بيحب منك السعي يقول لك اسعى وهات حقك بس في نفس الوقت تبقى مدرك كويس قوي ان فاتك واتحرمت منه ده ما كان الله سبحانه وتعالى بظالما لو فاتك ربنا ما ظلمكش المعنى ده انك تعيشه معنى مهم قوي ربنا بيقول في الايه نور على نور نور على نور السلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللي بدأت بيه من جمال الأنوار إن ال- الوقت بيسيح فنسأل الله سبحانه وتعالى إيه السداد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول وهو ذاهب إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا واجعل لي نورا ده ده السراج المنير يا جماعة ده السراج المنير اللي نور للناس الصراط المستقيم قد ايه هو محتاج كل ده ليه؟ لأن الله منور السماوات والأرض وهادس إيه؟ من في السماوات والأرض فهو طمعان قوي إن النور يزيد صلى الله عليه وسلم لأن النور لما بيزيد الأثر بيزيد والتوفيق بيزيد التأثر بكلام الخلق خلاص انتهى الصدر بيتسع ويبدا صدره ده بقى اللي هو المشكاه اللي هو بيكون منة من الله ان يشرحه ألم نشرح لك صدرك ولما سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ربنا سبحانه وتعالى قال له اوتيت سؤلك يا موسى قد اوتيت سؤلك يا موسى دي منة بتاخدها انك تكثر من ايه هذا الامر انك تطلب الانوار دي وفي بصري نورا عشان تدرك وانك ترى ما يحبه الله وترى ما يراه من الايات والعبر سواء الشرعيه او الكونيه وفي سمع نورا انك تسمع ايات الله تتدبرها تعيش معاها تطبقها سمع استجابه وعن يمين نورا انك تكون محب للطاعه وعن يسار نورا تكون كاره للمعاصي وفوق نورا ان ينزل عليك من رحماته تترى وتحت نورا انك تسير تسير في النور من كل الجهات بتاعتك وامامي نورا امامك ما هو من امر الدنيا عشان تعرف حقيقتها تعرف قد ايه هي صغيره ما تنشغلش بيها وما بلاش ان الحرب بتاعت قطع السكر دي بتاعت النمل تلاقي النمل كله قاعد بيتخانق على حته سكر قد كده وانت بتبص على من المكتب كده بتضحك عليهم ليه لان هي صغيره في عينك احنا كذلك برضه احيانا بنتخانق ونبقى عاملين زي النمل وبيشوفنا الناس اللي ربنا ينور قلبها بيشوفونا كده بيشوفونا قد ايه احنا صغيرين وقد ايه بنتخانق على قطعه سكر وامامي نوره وخلفي نوره انك في لسه في حاجه جايه خلي بالك في امر اخره جاي بص في الاخره عظم امر الاخره واجعل لي نورا يا سلام لأن يا ربنا لو مش جعلك نور هيجي معانا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور مفيش ذرة نور هتيجي سبحان الله فالأنوار دي مهمة جدا إن احنا ندركها ندرك إن في تفاوت في الأنوار في القلب إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من يشاء أن يصيبه وأخطأ من شاء أن يخطئه فمن أصابه النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل يا سلام شوف شهود القدر ده منور ليه؟ لأنه هو الهادي الحكيم العدل سبحانه وتعالى والنور ده أثره هبان هبان فين بقى؟ مش في الدنيا بس ككوكب الدري لا هبان في القبر كمان في القبر اه صدقيني أنوارك هبان في القبر قبور المؤمنين تمتلئ عليهم نورا يفسح لهم فيها على قدر أعمالهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء يا سلام عليك يا سلام عليك لما تستحضر كده وانت داخل قبرك روضة خضراء الناس شايفة التراب حط ورا يا جماعة بس ارجعوا ورا عشان ايه هنرد نردم اردم ايه اردم الروضة الخضراء لفي روضة خضراء فيرحب له قبره سبعون ذراعة ايه ده يا جماعة الناس قاعدة ما تقول لك إيه الناس بتبني قصور ومش عارف ايه وده بني فيلا وده بني كذا ده قبره سبعون ذراعة بس كده لا لا لا امسك قلبك بقى عشان تعرف ان الصورة ديت فيها آية سن البرجل اللي هترسم دايرة النور كله وينور له كالقمر ليلة البدر وانت طالع تقول ابويا الله يرحمه وبتاع وقعد ما تعيط يا حبيب قلبي روضة خضراء ينور له كالقمر ليلة البدر بالله عليك مش عاوز قبرك كده مش عاوز القبر بتاعك روضة خضراء يتنور لك زي القمر ليلة البدر انت بتبقى قاعدة في البتاع وبعدين يبعتوا لك صورة القمر يقول لك القمر امبارح كان مكتمل وكان شكله جميل تتضايق تقول الله المستعان ما عرفتش اخرج وجينا نطلع على السطح انشغلنا ما عرفناش نبص كويس انت يا ستي هتبصي بقى وتتهني ليه لانك قبرك خلاص هيبقى اصلا هو البدر ليلة البدر سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعي لأصحابه زي ما كان بيدعي لأبي سلمة كده لما مات يقول إيه؟ "وف- واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره وإيه ونور له فيه شفت النور هيبان فين النور هيبان هنا لما يتسأل الإنسان والأسئلة من ربك من دينك بعد ما يجاوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين سبعين في سبعين تعرفين المساحة قد ايه كده ثم ينور له فيه يا سلام انت تبقى شايف القبر تقول ده الدنيا ضلمه خاف امشي من ناحيه القبور دنيا مرعبه صح اه بس تحت في ناس عندهم انوار يا كوكب دري ونسال الله العفو والعافيه والظل زي ما النور هيبان الظلام هيبان برضه يجعل قبور الظالمين مليئه بالظلمه جزاء على الظلم اللي كان فيهم والقرف اللي كانوا بيعملوه المؤمن لا نوره مختلف في المحشر ده ده كان في القبر طب في المحشر نوره بيختلف برضه اول ما يبدا يتحرك خلاص بقى الى الرحمن وفدا المؤمن يؤتى نورا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سياتي اناس من امتي يوم القيامه نورهم كضوء الشمس قلنا من اولئك يا رسول الله فقال فقراء المهاجرين والذين تتقى بهم المكاره دايما بيسدوا الصغور عاوز اي حاجه تتصل بيها تتصل بيه رجاله تقول له احنا عندنا برنامج كذا عندنا كذا يقول لك ايه انا لها انا سد في الصغور تتقى بهم المكاره دايما الحاجات اللي فيها كذا تلاقيه على طول يسد الصغر يموت احدهم يموت وحاجته في صدره كان نفسه يخرج كان نفسه يخرج مراته كان نفسه يلاقي وقت يهزر مع اولاده ما لحقش ما لحقش كان في حاجات كتير جدا نفسه يطلبها من ربنا بسبب الانشغال ما لحقش بسبب الانشغال على قوت المال الحلال ما لحقش بسبب الانشغال على في الدعوه ما لحقش يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض بعض الناس ممكن يقول لك بس دول فقراء المهاجرين بس طب اسمع الحديث ده بقى ويمسك قلبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الله قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس أبو بكر قاعد أبو بكر أنتوا عارفين أبو بكر مكانته فين قال أنحن هم يا رسول الله قال لا ولكم خير كثير ولكنهم الفقراء والمهاجرون يا سلام يا سلام على الجمال شفت الواحد بقى عما يدرك الكلام ده دي من الحاجات اللي تسليك لما يقدر الله عليك قلة ذات اليد ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنوار أنه يعطى كل واحد نوره على قدر أعماله على قدر الأعمال يعني إيه؟ يعني على قدر الأنوار اللي كانت موجودة طب ويجي على الصراط في نور برضه اه النور مكمل معاك ليه ما انت كنت كوكب دري في الدنيا بقى ما تنساش لما كنت كوكب دري في الدنيا كملنا كملنا في القبر كملنا في الأثر اللي أنت هتسيبه بعد ما هتدخل قبرك أثر ممتد في عيالك في أحفادك في أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد أحفاد عيالك يا كم أنوار موجودة وآثار ممتدة على الصراط هتكمل لأن كان نورك شديد أوي لدرجة سبقك ما أنت كنت دايما تقول أمامي نورة وخلفي نورة قدام ورا فقدام برضه سبقك فعلى الصراط يسبقك الأنوار المؤمنون لو اقتربوا من المرور على الصراط كل واحد ياخد النور على قدر عمله يمرون على قدر نورهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لدرجة إن في حد هيعدي ده آخر واحد يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحبو على وجه على وجهه ويده ورجله تخر يعني قاعد تقعد تخر رجل قاعد بتقع بس على حسب النور المنافق بقى زي ما كان بيضحك علينا ويقول لك أنا باجي أصلي وأنا مش عارف زيكم وأحيانا إن إيه يعوج لسانه كده ويتكلم آه ياخد نور بس يطفئ النور ده ثم يطفأ نور المنافقين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ايه حكى لنا في الاحاديث ده يخليك ايه بقى بالله عليك يخليك تبقى مدرك كويس قوي اثر الانوار ان الانوار ديت اوعى تفرط فيها ما تضيعهاش طب خلصنا الصراط داخلين الجنه لا لا لا لا الجنه ده موضوع تاني بقى فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في صحيح مسلم أول ناس هيخشوا وجوههم كالقمر ليلة البدر ليلة بدر إيه دول يا جماعة عارف بقى بيقول لك إيه شباب زي القمر فعلا أول مرة تقولها صح أول مرة تقولها صح شباب زي القمر داخلين الجنة سبعين ألف معاهم سبعين ألف وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه دول الطلعة الأولى طب الطلعة اللي بعدها ثم الذين يلونهم اللي بعدهم كأضواء نجم في السماء وهكذا بقى رايحين جايين كل واحد إيه على حسب النور اللي إيه اللي جواه والناس اللي ربنا لم يوسع عليهم في الأرزاق يلا ياخدوا أنوار الرزق اللي جاي ده يقول النبي يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة شوفوا يا جماعة الشرع طيب خاطر الفقراء الشرع والسنة والوحي طيب خاطر الفقير ولم يثني على الفقر دي نقطة مهمة الشرع لا يحبذ ولا يرغب في الفقر ولكن يثني على الفقراء اللي ابتلوا به فالشرع يثني على الفقر الاضطراء على المت... على الصابر الفقير على الفقر المضطر للفقر الاختياري الفقر الاضطراري لا الاختياري تمام أتمنى أن الكلام ده يكون مهم فيجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا اديت الفلوس والأماكن غيرنا فيقول الله صدقتم يا سلام على الكلمة خلي ده شعارك أيتها الفقيرة وأيها الفقير خلي شعارك أن يتقلي صدقت فيقول الله صدقتم يقول النبي فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا يقولوا للنبي فأين المؤمنون إذا يا رسول الله يومئذ شوفوا الجمال يقول بقى يوضع لهم كراسي من نور بس بقى امسك بقى قلبك كده وايه واطلع فوق فوق عرفتوا يعني ايه يا جماعة يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار شوف يوم القيامة خمسين ألف سنة عارف أما واحد يقول لك إيه بصوا خلي الموعد الله يكرمك خلوه الساعة أربعة عشان مش هقدر أجي الساعة اتنين ونص فتقول الله يهدي محمد طب يلا هات كوباية شاي يا ابني نقعد ونبدأ نتكلم كده هوب محمد دخل علينا هو يوم القيامة كده هيبقى على الناس اللي كانت قلبها كالكوكب الدري في الدنيا أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار وإيه كمان معاذ رضي الله عنه بيحكي لنا أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله المتحابون في جلالي لهم منابر من نور لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء تخيلوا إن في نبي يشوفك ويشوفك يغبطك إن في شهيد يشوفك يغبطك اصل انت مش شهيد ولا نبي فهم عارفين منزله الشهداء بس ده واحد ده واحد يعني لا نبي ولا شهيد ايه اللي موديه العمق ده قوي اه متحابون في جلالي بيحبني لله يحبني عشان انا طائع يحبني لان انا, أنا ايه راجل كويس هكذا يظهر سبحان الله بس هو ده النور لا يا جماعه الجنه يا جماعه نور يتلألأ نور يتلألأ خلاص ما عادش فيه ليل ولا عاد فيه نوم هنو... هننام ازاي عشان ننام لازم يبقى ما فيش نور يقول لك طفي النور عشان انام خلاص ما عادش فيه نوم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم سبحان الله الحديث معناه صحيح لكن الحديث ده الأثر ده بعينه فيه ضعف لكن الحديث صحيح من إيه روايات أخرى يعني بس حبيت أجيب الأثر ده لأنه موضح معنى جميل فالجنة مليئة بالنور النور في كل أجزائها لا ظلمة فيه سبحان الله بس فكرة لا يلتفت صدقني لو عشت مع أنوار أسماء الله والصفات والله لن تلتفت لن تلتفت ولو التفت هتبقى الالتفات العفوي البشري وبعدين ترجع تاني ليه خلاص تبص للشمس تبص لشمس الاسماء والصفات هتلاقي طول عمرك ظلك في ظهرك الدنيا كلها في الظهر لكن عما تدي ظهرك لشمس الاسماء والصفات انت انك طول عمرك تجري ولا ظلك ومش هتلحقه الجنة لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى تريدون شيئا أزيدكم يقولوا له ايه بقى الم تبيض وجوهنا احنا تنورنا اهو احنا متنورين سبحان الله الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم سبحان الله فلا يزال أهل الإيمان في الجنة يزدادون نورا كلما رأوا ربهم زي ما كانوا بيزدادوا نورا في الدنيا كلما سمعوا عن ربهم وعاشوا مع أسمائه وصفاته المؤمن يا جماعة دايما يسلك سبيل النور ويبتعد عن أسباب الظلمة ولو وقع فيها تبقى عفوية ويقوم بسرعة ياخدها خطافي كده سبحان الله عرفتوا بقى المثل جميل قوي مثل نوره هو قال لك نور السماوات والأرض عشان يقول لك إيه أنا نورت السماوات والأرض شايف السماوات شايف كل الأنوار دي آه في عباد جواهم نور هيبقى يمتد وممكن يكون أقوى من نور الشمس وهيصل أقوى من نور القمر تعال بقى اسمع مثل نوره فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بما يحب ربنا جل وعلا وأن يحمي هذه الأنوار من الانطفاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الزجاجة التي في قلوبنا شديدة الصفاء شديدة الصلابة شديدة النقاء كأنها كوكب دري وأن يجعل هذا الوقود دائما مبارك كثير التنوع مبارك لا زيتونة لا شرقية ولا غربية واجعل هذه القلوب لا تميل لا لإفراط ولا لتفريط وتبقى على الحق دائمة حتى تلقى ربها جل وعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم